بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد فلا زلنا في هذه الدورة المباركة بنتكلم عن سيرة بعض الصحابة واخترنا طبعا أفضل الصحابة على الإطلاق سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين قلنا طبعا إن إحنا بنتكلم عن الصحابة لأنهم هم رأس هذه الأمة وجيلها الأول وهم من حملوا الدين لنا غضا طريا من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واي حد بيطعن في الصحابه هو في الحقيقه بيطعن في الاسلام لذلك عايزين نعيد هذه القدوات الى حياتنا مره اخرى ونعرف من هم النجوم الحقيقيين في حياتنا ولابد ان نقتدي بهم ونعرف سيرتهم معرفه حقيقيه ونعرف كم الحب الذي كان بينهم وكم الود وكم يعني ورعهم وحملهم للاسلام وتضحيتهم وفدائهم لهذا الدين اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن سيدنا أبي بكر الصديق بكلام مختصر جدا تقريبا يعني يعتبر الخريطة العامة لحياة سيدنا أبي بكر الصديق كذلك هنعمل مع سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر طبعا سيرته مليئة بالأحداث لا سيما أن هو عاش بعد سيدنا أبو بكر 13 سنة يعني هو شهد ما شهده أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة ثم شهد خلافة أبو بكر ثم عاش بعده 13 سنة فلذلك سيرته أكبر بكثير وتفاصيل أطول بكثير من سيرة سيدنا أبو بكر الصديق لكن برضه هنحاول نختصر ونعرف الملامح العامة في حياة سيدنا عمر بن الخطاب وكيف كان حاله قبل الإسلام وطبعا اسمه وعيلته وغير ذلك وكيف أسلم وما فعل بعد الإسلام ده يعني خريطة عامة لحياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أولا سيدنا عمر الخطاب اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي يبقى يعني عمر بن الخطاب ده اسمه مش زي سيدنا ابو بكر قعدنا نقول مين هو ابو بكر من ابو قحافه والالقاب والكلام ده لا سيدنا عمر الخطاب اسمه واضح جدا عمر بن الخطاب ابن نفيل وهو من بني عدي وطبعا سيدنا عمر بن الخطاب بن نفيل هو ابن عم زيد بن عمرو بن نفيل طبعا سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل يعني شخصية معروفة جدا جدا جدا زيد بن عمرو بن نفيل كان من أشهر الموحدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر الناس الذين لم يعبدوا الأصنام ودعوا إلى توحيد الله عز وجل وسعى في البحث عن الإسلام أو عن الدين الحق حتى مماته زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت قال اللهم إن كنت حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ولدي سعيد فكان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة وزوج أخت عمر بن الخطاب فاطمة بنت الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب ابن عمه مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل وابنه سعيد بن زيد اللي هو ابن ابن عمه ده تزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب يبقى عمر الخطاب أخته فاطمة جوزها سعيد بن زيد بن عمرو نفيل دول كانت ايه عايشين في زمان واحد وزيد بن عمرو نفيل مات قبل ذلك تمام بنقول التفاصيل دي ليه لانها هتيجي معانا في الاحداث القادمه سيدنا عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي كان قبل الاسلام شديدا غليظا غلظه كبيره فلما جاء الاسلام وبدا الناس يدخلون في دين الله عز وجل كان يعذب العبيد حتى أن كان هناك امرأة من بني عدي أسلمت كانت أمة عند بني عدي أسلمت كان عمر يعذبها عذابا شديدا حتى يكل ويتعب تخيل سيدنا عمر قوي الذي كان يجاهد ويحارب اللي احنا عارفين سيرته ده كان بيضربها حتى يتعب يعني هيتعب بعد قد ايه ده اكيد الست دي اتبهدلت جدا وتعذبت جدا على يدي عمر بن الخطاب فكان يعتذر لها ويقول لها إني لم يمنعني عنك إلا الكلل يعني أنا تعبت ما عادش قادر أضربك شو بقى هريح وأجي أضربك تاني ده كان مين؟ سيدنا عمر الخطاب وكان من أشد الناس عداء للإسلام والمسلمين قبل الإسلام قبل إسلامه يعني تمام؟ فظل على هذه الحال ثم أسلم كيف أسلم بقى سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ كان في مجموعة مؤشرات أو إرهاصات لإسلام سيدنا عمر الخطاب أولها ان كان ايام هجره الحبشه في امراه زوجة عامر بن ربيعه وعامر بن ربيعه هو احد الصحابه الذين هاجروا في هجره الحبشه فكانت زوجته على البعير يعني هو سيدنا عامر بيجهز البعير اللي رايحين بيه فين؟ الحبشه وزوجته قاعده على البعير فمر مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب فقال الى اين تذهبون؟ سالهم انتوا رايحين فين؟ هم كانوا عايشين اصلا في بني عدي كانوا يعني حلفاء ليهم. فسال زوجة عامر الى اين تذهبون؟ فقالت لهم نذهب لنعبد الله ونترك هذه الأرض التي يعني عذبتمونا فيها وضيقتم علينا في ديننا قعدت تشكيلوا إيه الحال اللي هي شايفاه كمسلمة في وسط قريش في مكة من التعذيب والاضطهاد والتضييق على المسلمين وغير ذلك عمالة بقى تشكيله إيه ما يحدث وهي عارفه ان هو من اشد الناس عداء للاسلام فبتقول له انها ايه يعني وكانها يعني لقت عدوا فبتلقيه بقى من الكلمات اللي هي يعني ايه بتشكي بقى يعني انت عملت فينا وزعلانه وتعبانه من الايه من اللي بيحصل ليها فرد عليها ردا لم تكن تتخيله او تتوقعه هي متخيله ان هو هيرد عليها يقول لها هو سنفعل فيكم وسنعزلكم اكثر ويتوعدهم ده كان المتوقع فاذا به يقول لها صاحبكم الله فتعجبت المراه ويعني كانت صدمة هذه الإجابة فلما جاء سيدنا عامر اللي هو زوجها فقالت له لقد جاء عمر وقال كذا كذا وقال صاحبكم الله فقال عامر أتظنين أن عمر بن الخطاب يسلم لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب فقالت لا ولكني أظن غير ذلك دي كانت علامة إيه إن هو بدأ قلبه فعلا يلين ويتعاطف مع المسلمين لكنه كان ما زال يعادي المسلمين مرت الأيام حدثت يعني أشياء أخرى كثيرة لكن المهم مرت الأيام أنا طبعا بختصر لأن ما فيش وقت إن أنا أتكلم عن التفاصيل مرت الأيام وأسلم سيدنا حمزة طبعا سيدنا حمزة لو تعرفوا قصة إسلامه برضه باختصار إن كان سيدنا حمزة ده من أشد العرب قوة وكان يصارع الأسود وكان يخرج للصيد سيدنا حمزة كان قوي جدا يعني من أقوى فتيان مكة وقريش على الإطلاق فخرج يوما في صيد الله ثم عاد من الصيد انتوا عارفين الشاب لما يروح جيم مثلا كده يكون شاب رياضي كده وكمال اجسام ويروح الجيم ولا حاجه وراجع بقى من الجيم كده ايه عضلاته مفروده وكده وبتاع وفي قوه كده ده كان سيدنا حمزه وهو راجع من الصيد فهو راجع من الصيد فلقيته امراه وقالت له اترى ما فعل ابو جهل بابن عمك شفت ابو جهل عمل في ايه في في في ابن في ابن اخوك محمد بن عبد الله فذهب حمزه لينتصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقرابته يعني كان لسه ايه مفيش مساله الدين دي لسه ما وصلتش فدخل فضرب ابو جهل وسبه سبا منكرا وشج راسه يعني ضربه على راسه وايه وفتح حاله وقال له اتسب محمدا وانا على دينه يقولون اسلم حميه ثم حسن اسلامه يعني في البدايه قالها كلمه كده ايه انتصارا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تفكر وعقل الاسلام و اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه الشاهد ان القصه دي لما حصلت سيدنا عمر كان مازال على الشرك فسمع بها فلما سمع بما فعله حمزه بابي جهل غضب لذلك غضبا شديدا واراد ان يخرج لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاخذ السيف وخرج من بيته يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاذا به وهو يخرج على هذه الحال يقابل نحب يقابل صحابي اسمه نعيم ابن عبد الله يعني سيدنا عمر خارج كده بيدور على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقتله لقى مين؟ لقى صحابي اسمه نعيم بن عبد الله فسيدنا نعيم ماشي كده لقى مين؟ لقى سيدنا عمر ماشي وماسك السيف وخارج كده مغضب فقال بس ده بيعادي الاسلام وخارج شايل السيف وبيدور على حد يقتله يبقى اكيد رايح يقتل مين؟ حد من المسلمين قال له تعالى يا عمر هو ما يعرفش انه ايه؟ انه مسلم سيدنا نعيم قال له الى اين يا عمر؟ انت رايح فين كده شكلك يعني حد مزعلك او رايح تعمل حاجه قال له لاقتلن محمدا انا رايح ادور على مين على محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله فقال له نعيم آه هو يعني في شكل الناصح بقى قال له اترى انك لو قتلت محمدا يتركك بنو عبد مناف يعني انت فاكر ان اهل النبي عليه السلام اللي هم بنو عبد مناف سيتركونك يعني انت لو قتلتهم هتتقتل وده جانب يبقى اذا ايه بدا يصبطه من مساله انه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قام واخده بقى على جانب تاني وقال له اذهب اولا وارجع فقوم اهلك يعني شوف بقى لو انت بتعادي الاسلام وعايز ان انت ايه هو حب انه ايه يعني لو هيقتل حد بدل ما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حد من الصحابه يعني حب انه ياخد اخف الضررين يعني فقال له اذهب فقوم اهلك فان ايه زيد آه سعيد بن زيد اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وفاطمه بنت الخطاب يعني اختك وجوز اختك قد اسلم فطبعا سيدنا عمر ساعه ما سمع الكلمه دي اتنرفز جدا وطبعا لسه موضوع ايه النبي عليه السلام ده ونجح سيدنا نعيم ان هو يبعده عن المساله دي وراح مين يدور على فاطمه بنت الخطاب وجوزها سعيد بن زيد وبالفعل دخل عليهما فوجد خباب يعلمهم القران طبعا دي برضه فيها لمحه كبيره جدا سيدنا خباب الذي كان يعذب اشد العذاب في مكه في سيدنا خباب كان عند امراه كان يعمل في صناعه السيوف فجاءوا له واخذوا الرمضاء خدوا جابوا النار التي كان يصنع عليها السيوف ووضعوها على الأرض ثم وضعوه بظهره على النار يقول فما أطفأ النار إلا وضقوا ظهري يعني الشحم أو المية اللي بتطلع من الظهر دي هي اللي طفت النار وجعلوه يصلي فجاءوا بالسيوف حتى احمرت ووضعوها على رأسه فتصاعد الدخان وأغشي عليه ده مين؟ سيدنا خباب ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يمشي فيجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة فيقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا سيدنا خباب بقى على هذه الحال من التعذيب وكان ممكن يبقى قاعد في بيته بقى مش طايق يكلم حد ولا عايز يشوف حد وانا مضطهد ومعذب ويقعد بقى قافل على نفسه ان انا مستضعف ومستكين لا سيدنا خباب في رغم هذا الاستضعاف وهذا العذاب يذهب الى دار الارقم من الارقم ليتعلم الدين والقران والاسلام ويذهب في بيوت الصحابه ليعلمه للناس فيذهب الى سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب يعلمهم القران ودي همه المسلم مهما كانت الشدائد ومهما كانت الصعاب ده سيدنا خباب فلما دخل عمر ووجد خباب خباب طبعا بيرى استخبى وكان في المواجهه مين سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا والسيده فاطمه بنت الخطاب طبعا سيدنا عمر انظر مين سيدنا سعيد بن زيد وذهب إلى فاطمة بن الخطاب فضربها على وجهها دي أخته فقطع أذنها وسقط كرتها ودنها اتقطعت والحلق وقع والدم سال فلما رأى عمر ذلك رق لها طبعا سيدنا عمر كان يخفي وراء هذا الغضب وهذه القوة قلبا رقيقا للغاية وهذا ما ثمره الآن فلما رأى ذلك رق لها وقال أعطني الصحيفة يعني عايز أشوف أنتوا بتقرأوا إيه فقالت لا حتى تتوضأ فذهب عمر رضي الله عنه واغتسل وقرأ الصحيفة فوجد فيها طه عايزين بقى نسمعها كده كما نزلت على قلب عمر لأول مرة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات من تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى كلمات بقى فيها تعظيم لله ولمقام الله ولدعوة التوحيد سيدنا عمر لما سمع هذه الكلمات قال والله ما هذا بقول بشر لما سمع الآيات دي من سورة فاتح سورة قوية جدا فيها كلام عن توحيد الله وعظمة الله وخلق الله للكون وللسماوات والأرض وإن هذا الدين ليس فيه شقاء وهو دين العدل والحكمة والخلق وكل ده تتضمنه هذه الآيات من المعاني فلما سمعها عمر بن الخطاب قال, قال والله ما هذا بقول بشر فأسلم من ساعته رضي الله عنه وأرضاه وتشهد الشهادتين ثم قال دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم فجاء عمر ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في دار الأرقم فلما جاء إلى دار الأرقم وطرق الباب قالوا من؟ قال عمر طبعا أول ما قالوا عمر الصحابة راحوا فين؟ استخبوا كلهم خلاص عمر جاي يبقى إيه؟ هيحصل دلوقتي مقتله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يفتحوا له فما أن دخل عمر حتى أخذ بثيابه وقال له أما أنا يا عمر أما أنا يا عمر قال بل أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فعز الإسلام وامتنع من هذه اللحظة ذلك يقول الحسن البصري يأتي الإسلام يوم القيامة غريبا هي الإسلام يوم القيامة كده غريبا فينصر من نصره ويخذل من خذله هيجي واحد محدش عارفه كده ويأتي ينصر واحد يقول له انت مين يقول له انا الاسلام الذي نصرتني بدعوتك الى الله وبتعليمك لدين الله وبجهادك في سبيل الله فينصره الاسلام يوم القيامه كما نصر هو الاسلام في حياته ويخذل من خذله يجي الواحد وما يعملوش حاجه يخذله ليه؟ ما انت ما عملتش برضه الاسلام حاجه في حياتك ايه اللي بذلته للدين؟ ايه اللي بذلته لنصره الدين في حياتك؟ دور كده واعمل يعني عايزين نقول ككشف حساب كده لحياتك شوف قد ايه من وقتك وجهدك وتعبك وفكرك انفقته في نصرة الاسلام وقد ايه من وقتك وتعبك وجهدك انفقته في نصرة نفسك وطموحاتك وشهواتك والدنيا الذي تلهث ورائها وحط الاثنين قصاد بعض كده وشوف نسبة الاسلام قد ايه ونسبة الدنيا في حياتك قد ايه سيدنا عمر سيدنا الحسن بيقول على سيدنا عمر بقى فيفعل ذلك الاسلام مع كل الناس حتى يجد مين عمر بن الخطاب فيمسك بيديه ويقول كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل يعني قبل إسلام عمر كنت أنا غريب ما حدش عارفني في مكة ولا في الدنيا حتى أسلم عمر بن الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب بدأت مرحلة جديدة من حياة سيدنا عمر مع الإسلام إن هو بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقربين طبعا في روايات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المسلمين في مكة كما أخى بينهم في المدينة يعني احنا كلنا عارفين مسألة المؤخر في المدينة دي معروفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أخر بين أخى بين المهاجرين والأنصار دي كل الناس سمعاها وعارفاها ومنتشرة ومعروفة لكن في روايات أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة فين في مكة لكن طبعا في فرق بين الأخوة دي والأخوة دي فأخوة مكة كانت أخوة في التربية والتعليم والتزكية وحفظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل كانت أخوة إيمانية بشكل معين أما أخوة المدينة فكانت أخوة في النصرة والتضحية والنفقة وغير ذلك هي الاثنين أخوة بس كل واحدة كانت لها صورة مختلفة تبعا للمرحلة اللي هم فيها فآخى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين عمر وأبي بكر يعني الروايات اللي بتقول الكلام ده بتقول ان سيدنا عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اخاه مع مين؟ مع ابي بكر وذلك لفطنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم عرف مين اللي بعد ابو بكر على طول في الامه في قوته ومناعته وذكائه وغير ذلك هيبقى مين؟ عمر فجعله مع مين؟ مع ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عمر وابي بكر فين؟ في مكه. ثم مرت الايام في مكه ولكن زي ما احنا قلنا من سنه خمسه بقى من ساعه ما اسلم سيدنا عمر عز الاسلام وامتنع وبقت مرحله كبيره او جديده جدا في حياه المسلمين بعد اسلام عمر وقبله احنا قلنا بثلاث ايام اسلم مين؟ حمزه سيدنا حمزه اسلم في القصه اللي قلناها بتاعت ابو جهل ثم اسلم بعده ثلاث ايام عمر الاثنين اسلموا فعز الاسلام وامتنع وبدات بقى مرحله جديده من مراحل الاسلام في مكه ظلت هذه الايام ويعني الاضطهاد المعروف او تفاصيل كتير مش هنقدر نحكيها دلوقتي الشاهد بقى جاء وقت الهجرة فلما جاء وقت الهجرة هاجر الناس كلهم خفية إلا عمر بن الخطاب جاء وهاجر أمام الناس جميعا فذهب إلى صحن الكعبة وقال إني مهاجر فمن أراد أن يرم يرمل امرأته وتسكله أمه ويتم أولاده فليلقني خلف هذا الوادي يعني عايز امه تبقى تسكله يعني يبقى ساكله يعني ابنها مات ويرمل امراته يعني مراته تبقى ارمله عشان جوزها مات او يتم اولاده يعني اولاده ايه هيبقوا ايتام عشان اللي عايز يموت من الاخر يعني يلقني خلف هذا الوادي فما خرج له احد وذهب سيدنا عمر وهاجر وكان طبعا في اثناء الهجره معاه اثنين وعياش بن ربيعه وهشام بن العاص الشاهد ان هو لما ذهب وصل الى المدينه خد الطريق كله وصل الى المدينه فجاء لعياش وجاء بعض اقاربه من المشركين ودعوه مره اخرى الى العوده ففعل عمر فعله عظيمه ايه هي بقى؟ اعطاه جواده وطبعا مساله الجواد دي كان يعني ايام العرب كان الجواد ده زي العربيه بالظبط فسيدنا عمر اعطاه افضل يعني الخيل عنده يعني كانه اداله مثلا عربيه موديل السنه بتاعته قال له خد العربيه بتاعتي بحيث ان انت لو راودوك عن الدين تعرف تهرب وعاد عياش وفتن في دينه للاسف ولكن ظل يفكر في صحبه عمر بن الخطاب فلما ظل ايضا عمر يفكر في صحبتهم فلما نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله كان سيدنا عمر يظن ان اللي فتن في دينه ده ملوش توبه لما نزلت هذه الايات بعثها عمر إلى عياش وإلى هشام بن العاص فعلم عياش ذلك أن له توبة فتاب وهاجر مرة أخرى الشاهد دي قصة يعني أو لمحة سريعة في هجرة عمر بن الخطاب لما سيدنا عمر الخطاب ذهب إلى المدينة بدأت مرحلة جديدة في حياة سيدنا عمر يعني اتكلمنا عنه قبل الإسلام من الإسلام للهجرة الهجرة بعد الهجرة بعد الهجرة شهد سيدنا عمر كل المشاهد والحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطلب العلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد بقى ايه يستنى كل كلمه وصغيره وكبيره يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمها لكن ده طبعا كان يتعارض مع كسبه وعايز يشتغل وعايز ينفق على بيته فهيعمل ايه فتواعد هو ورجل جاره من الانصار جاب راجل جاره من الانصار وقال له احنا نتفق على اتفاق ايه هو ان انا اطلع اشتغل يوم واصحب النبي عليه الصلاه والسلام يوم وانت تطلع تشتغل اليوم الثاني وتصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بالتبادل يعني النهارده انا بشتغل انت تصحى بالنبي عليه السلام النهارده انت هتطلع تشتغل وانا اصحى بالنبي عليه السلام اليوم اللي انا فيه هشتغل تكتب وتحفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فاذا عدت من عملي انا رجعت بقى عدت من عملي علمتني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا كذلك اصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي انت هتشتغل فيه ترجع من الشغل فاعلمك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا وبالفعل سيدنا عمر يعني جلس على هذه الحال يتعلم كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من صغير أو كبير سواء في وقت هو يصحبه فيه أو في الوقت الذي يعمل فيه فيعلمه جاره من الأنصار ما فاته من ذلك وظل عمر يجاهد بلسانه وببيانه وبسنانه وبدعوته إلى الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الموقف الشريف العظيم جدا وهو وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جن جنونه لم يستطع عمر أن يتحمل هذا الموقف بل أخذ بالسيف وقال من قال أن محمدا قد قتل قطعت عنقه إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه فما ثبت إلا لما صعد أبو بكر وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يقول, يقول عمر فعلمت وقتها أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم وكأني لم أسمعها إلا يوم إذ أو كما قال ده سيدنا عمر الخطاب فثبت بثبات مين؟ أبو بكر لذلك هنقول أفضل الصحابة إطلاقا مين؟ وسيدنا أبو بكر الصديق بعد ذلك بدأت مرحلة رابعة وهي حياة سيدنا عمر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر كان يعني يريد أن يكون الخليفة هو أبو بكر لأنه الأفضل وكان أبو بكر يريد أن يكون عمر هو الخليفة يعني قعدوا يتكلموا مع بعض يقولوا أنت الحق وده يقول له أنت الحق فقال له أبو بكر أبو بكر بيقول لعمر بيقول له أنت الأقوى سيدنا سيدنا أبو بكر بيقول لعمر أنت الأقوى أنت الأحق فقال عمر له إنما قوتي لك وفضلك لنا يعني أنت الأفضل وأنا الأقوى ما عنديش مانع دي حقيقة بس أنت فضلك مش هيعوض لكن أنا قوتي ليك يعني أنا معاك فقوتي منسوبة ليك فخلاص يبقى احنا القوة والفضل اجتمعوا إذا كنت أنت الخليفة وده بالفعل اللي حصل نصب أبو بكر الخليفة وظلت وظل عمر بقوته في مين؟ في دعم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فدعم وثبت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق لذلك قال أبو بكر في حياته في الفترة اللي بتاعت الخلافة دي يقول ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر ليه؟ سيدنا عمر لم يعني يلتفت لذلك كان يعني لو احنا بنفكر بمقاييس الدنيا يعني بعيدا عن الصحابة لو في حد كبير مثلا في منصب معين ومات أو ترك هذا المنصب وفي اثنين بعده على طول أكيد الاثنين دول إيه؟ هيتنازعوا مين اللي يبقى الخليفة أو مين اللي يبقى مكانه أو مين اللي يبقى في الرئاسة لكن هؤلاء لم يكونوا يطلبوا الدنيا أبدا إنما كانوا في هذه الأماكن في الخلافة وغيرها لله عز وجل لنصرة دين الله عز وجل فقط فكان يقدم كل منهم الآخر كل واحد عايز الثاني هو اللي يبقى إيه هو اللي يبقى قبله واللي يبقى فوقه ولما اجتمعوا قدموا الأفضل اللي هو أبو بكر وظل عمر يدعمه طيلة حياته وكان الظهير والمعين بالمشورة والرأي والقضاء والحرب في حياة أبو بكر كان مين؟ سيدنا عمر هو اللي كان بيدعم كل هذه الأشياء وعاونه في حرب الردة ومنع الزكاة وغيرها حتى مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكان من بعده عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم بدأت مرحلة بقى خامسة وهي حياة سيدنا عمر بعد موت أبي بكر الصديق وهو خليفة المسلمين سيدنا عمر كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فكان أبو بكر ينزع يعني بي يعني بينزع يعني بيجيب الايه الميه من بئر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نزعه ضعف يعني كان الميه اللي بيطلعها في ضعف في الايه مساله النزعه بتاعته دي فلما جاء عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم ارى عبقريا مثل عمر يعني كان نزعه بقى قوي جدا فسروا علماء الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بان خلافه ابو بكر سيكون فيها مرحله ابتلاء اللي هي بقى الرده و حرب المرتدين ومنع الزكاة فسيدنا أبو بكر هيبقى الخلافة وقتها هيبقى في إيه ضيق على مسألة الخلافة وقوة هذا المنصب وسيدنا أبو بكر في الآخر انتصر على ذلك لكن سيدنا عمر بقى عصر الفتوحات وقيام دولة الإسلام إقامة على أقوى النظم ده كان سيدنا عمر الخطاب بقى يعني نقل مرحلة الدولة الإسلامية نقلة فارقة حياة سيدنا عمر وسيدنا عمر أيضا قعد 13 سنة بخلاف سيدنا أبو بكر كان إيه يعني سنتين وبضعة أشهر ثلاث شهور تقريبا لكن سيدنا عمر 13 سنة فتحت فيها البلاد سيدنا عمر في هذه المرحلة أسس الدولة عمل إيه بقى؟ أنشأ الدواوين والدواوين دي كانت موجودة في فرس اللي هي يعني إيه الدفاتر والكلام بقى وتأييد السجلات وأسماء الناس وأسماء المجندين وغير ذلك أنشأ الدواوين أنشأ العسس اللي هم الشرطة اللي بتبقى في الإيه في الشوارع عشان تحرس شوارع المسلمين أنشأ القضاء وأنشأ الجيش وأسس هذه مؤسسات مؤسسة الجيش والقضاء والشرطة والدواوين والنظام الإداري للدولة وضعه عمر على أحدث ما يكون في عصره واستعان بكل هذه النظم الإدارية التي لا تخالف شرع الله عز وجل طبعا احنا عارفين النظم القوانين في قوانين اللي هي لا يعني قوانين إدارية ما تختلفش هي جاية منين المهم إنها توافق الشرع لكن في نظم تشريعية دي اللي لازم تبقى جاية من الكتاب والسنة ولا يجوز أبدا ناخد من غيرها فسيدنا عمر استعان بالقوانين الإدارية التي لا تخالف الشريعة وبنى الأمة الإسلامية على أقوى الأسس الحديثة في حياته وكانت نقطة فارقة في حياة المسلمين ثم فتح الفتوح بدأ سيدنا عمر بقى يتوجه إلى فتح البلدان فكان فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح بيت المقدس وبعث البعوث وبدأ أن يحصل توسع كبير جدا جدا في دولة الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر الخطاب كان له سياسة عظيمة جدا في أثناء إدارته للدولة وهو أنه كان يسد الذرائع سيدنا عمر الخطاب كان بيقطع ذرائع المشاكل من بدايتها كان أي شيء يبقى ذريعة لأمر يقطعه ففعل ذلك في أمور كثيرة منها مثلا أن لما رأى بعض المسلمين يتبرك بشجرة أو يذهب إلى شجرة اللي هي بتاعت بيعة الرضوان فلما سألهم ماذا تفعلون بهذه الشجرة؟ يعني بتروحوا تزوروها ليه؟ قالوا عشان دي مكان بيعة الرضوان فقطع الشجرة في بعض الروايات وبعض الروايات ان هو ما عرفهمش مكانها تاني او غير معالمها بحيث ما حدش يعرف فين الشجره دي لما مثلا لقى ان في اي مشكله ممكن تحصل سيدنا خالد بن الوليد مثلا لما بدا ان هو يعني ما يدخل معركه قط الا وينتصر وجد ان المسلمين ممكن يفتنوا بخالد فيقول مثلا ان السبب النصر هو مين؟ هو خالد وينسوا ان الله عز وجل هو الذي ينصرهم وان الدين هو سبب هذه النصره وهذا التأييد فعزل خالد فاذا كان سيدنا عمر له سياسه ان هو قبل لما المشكله تحصل يكون ايه؟ يكون شايلها يكون مانع اسباب هذه المشاكل ودي كانت يعني من اصول او من سياسات سيدنا عمر في اداره الدوله التي كان يديرها ولذلك ظلت دوله سيدنا عمر الخطاب تتوزع يعني قصدي دوله الاسلام في عهد سيدنا عمر الخطاب ظلت تتوسع وتنطلق وتكبر ولا يحدث اي مشاكل على الاطلاق بل كان المشاكل من بدايتها هو يسد الذرائع لهذه المشاكل حتى فتح بعض البلدان وطبعا ايه دي بقى بعض الأسرى وغير ذلك بدأت تحصل المشكلة التي قتل على إسرها أو قتيل على إسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن كان في واحد اسمه أبو لؤلؤة المجوسي وده كان حداد وكان من النهرة ف يعني كان أسر في بعض المعارك فجيء به وكان عند رجل من المسلمين وكان يعني يعامله معاملة حسنة لكن أبو لؤلؤة كان طموحا كان عنده بقى إيه أهداف وكان بيعمل طواحين للهواء عشان تولد طاقة أو غير ذلك وكان راجل إيه ذو فكر كبير جدا وغير ذلك فكان شايف إن هو له يعني مكانة ومفروض يعامل معاملة أحسن وغير ذلك فذهب إلى عمر بن الخطاب وشكى له معاملة المسلم الذي هو عنده فقال له عمر أطع سيدك سيدنا عمر حب إن هو إيه يعني يهدي الموقف وبعدين ينصح هذا الرجل فقال له أطع سيدك قال كده لأبو المجوسي وقال لسيده أحسن معاملته يبقى هو عمل ايه؟ هدى ابو لؤلؤ المجوسي قال له قطع سيدك وفي نفس الوقت راح ايه؟ للسيد بتاعه قال له ايه؟ احسن الى ابو لؤلؤه او الى ابي لؤلؤه تمام لكن ابو لؤلؤه طبعا ما عرفش الكلام ده هو شاف بس الموقف الاولاني ان هو جه قال له ايه؟ ان الراجل ما بيعاملنيش كويس وانا استحق اكثر من ذلك قال له ايه؟ قطع سيدك فهو حس انه ايه؟ يعني برضه ظلمه ده كان احساس لكن الحقيقه ما كانتش كده الحقيقه ان هو راح برضه لسيده ايه؟ وامره بالاحسان اليه فتوعده ابو لؤلؤه اراد ان هو ايه؟ يعمل فيه مشكلة أو يعمل فيه يعني موقف مش كويس لكن بقى بدأ يحصل تآمر فجاء الهرمزان فجاء الهرمزان والهرمزان ده كان أحد قضاة الفرس الذين أسروا وبدأ يعمل مؤامرة على مين؟ على عمر بن الخطاب فجاء وظل يبحث ويجمع بيدور بقى على معلومات مين اللي ممكن ينفذ امر في يعني اعتداء على عمر بن الخطاب او يبدا يعمل مشكله في المدينه او غير ذلك فقعد يدور يمين وشمال لحد ما وصل لمين؟ لابو لؤلؤه المجوسي فوجده على هذه الحال من الحقد والضغينه لعمر بن الخطاب فالمهم ان هم عملوا مؤامره كانت نهايتها انه جاء بخنجر ذي حدين واختبأ في المسجد بالليل طبعا انتوا عارفين ان المساجد اياميهم ما كانتش بتقفل زي ايامينا كده لكن المسجد كان بيبقى مفتوح 24 ساعه اللي عايز يخش يصلي في اي وقت يقيم الليل غير ذلك فدخل في ساعه من الليل واختبأ في جنب من جوانب المسجد في الظلام فلما دخل سيدنا عمر وأما الناس لصلاة الفجر طعنه طعنات متعددة بهذا الخنجر ذو نصلين يعني من هنا حد ومن هنا حد بيتمسك من النص كده فدخل وضربه ضربات متعددة حتى أنه قطع أمعاءه رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر بن الخطاب كان في هذه الحال يقولون أنهم أعطوه اللبن فشرب اللبن فخرج من أمعائه يعني تخيلوا أن أمعائه اتفتحت وبطنه اتفتحت الراجل كان بيشرب اللبن يخرج من بطنه من بره لشدة تأثره بهذه الطعنات فلما حدث ذلك قال عمر لهم لا تقتلوه فإن أنا مت فاقتلوا يعني إذا كان أنا مت يبقى ليه قصاص لكن محدش يعتدي عليه عشان هو قتل أمير المؤمنين وغير ذلك وظل عمر بن الخطاب على هذه الحال وهو يحتضر فهو على هذه الحال إذا بعبد الله بن عمر بن الخطاب يضع رأس عمر على رجليه يعني أبوه بيحتضر فقاعد جنبه حاطط إيه رجل راس سيدنا عمر على رجله كده يعني بيحتضنه في أي في لحظاته الأخيرة فقال له عمر اتركني يا عبد الله وضع رأسي على الأرض عسى الله عز وجل أن يرحمني وأن يغفر لي وظل المسلمون بقى يزورونه وكان من أشد الناس حرصا على الصلاة فكان كلما أفاق قال أصلي الناس أصليت أصلى الناس حتى صلى الناس المسلمون وصلى عمر قبل خروج الوقت ثم مات عمر رضي الله عنه وأرضاه وطويت صفحة عظيمة من صفحات الإسلام وبدأت الفتن التي قال عنها حذيفة أن لها بابا فإذا كسر ستأتي الفتن ولن يكون لها مانع وكان الباب هو عمر بن الخطاب فما أن قتل عمر حتى انتشرت الفتن في أمة الإسلام وما زالت حتى يومنا هذا لكن لابد أن نعلم أن الله عز وجل سينصر هذا الإسلام ويعيد له مجده مرة أخرى وعسى الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في ذلك وإن كانت الفتن ما زالت متلاحقة على هذه الأمة لكن الله عز وجل قدر التسافع بين أهل الحق وبين أهل الباطل وسيأتي أوقات يكون الغلبة فيها لأهل الحق وأوقات الغلبة فيها لأهل الباطل لكن ستكون العاقبة بلا شك قطعا لأهل الحق الله عز وجل سيمكنهم في دينهم ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما نص على ذلك في كتابه سبحانه وتعالى ولكن الامتحان والاختبار الذي نمتحن فيه جميعا ليس هل سينتصر الإسلام في عصرنا أم في غيره من العصور لكن الاختبار ليس ذلك الاختبار هو هل أنت ستكون ممن نصر الإسلام وسعى في نصرة دين الله عز وجل أم لا ممكن أنت تسعى ولا ينتصر الإسلام في عصرك لكن تؤجر على هذا السعي وتكون جندا من جند الله عز وجل فتثاب على ذلك وقد ينتصر الإسلام وأنت مخذول متخاذل لا تفعل شيء وينتصر الإسلام وتخذل أنت يوم القيامة والعياذ بالله فالحاصل ليس متى سيأتي التمكين أو من سيمكن على يديه ولكن أنت سعيت للتمكين أنت سعيت لنصرة دين الله أم لا سعيك هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاكم الله خيرا وجعلنا الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته